باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين تكلم عن الغلطة الكبرى في الحياة الإنسان ياما بيغلط غلطات ولكن بينسى حاجات كتيرة وفي غلطة معينة مثلا لا يستطيع أن ينساها يعني خد واحد زي داوود النبي ياما غلط ولكن في أغلاط مرت عليه سهلة حتى يقول لربنا خطايا شبابي وجهالاتي لا تذكر يقول له الخطايا من الخطايا المستترة يا رب ابرئني لكن وخطيته مع نابال او غيره برضه كانها ما حصلتش لكن الغلطة الكبيرة في حياته اللي ارتكبها ما قدرش ينساها وقال خطيتي أمامي في كل حين سليمان الحكيم ياما غلط ولكن غلطته الأخيرة في إنه بنى هياكل لنسائه ومعابد للوثنيات دي ما قدرش ينساها في حاجات في حياة الإنسان مهما حصل ما يقدرش ينساها جايز يتوب ويسكب دموع أمام ربنا ولكن الغلطة دي بالذات مش قادر ينساها خطيتي أمامي في كل حين في خطايا لها عمق في ضمير الإنسان ولها عمق في قلبه ولها عمق في أحاسيسه بحيث ما يقدرش ينسى شمشون ياما غلط وياما اتصرف مع نساء تصرفات خاطئة وياما قتل ولكن في غلطة ما قدرش ينساها أبداً وكانت في عمقه ومش قادر يطلعها من ذهنه اللي هي انه قال سره لدليل كل الحاجات اللي فاتت مش زي هذه الغلطة ان قال سره وكانت النتيجة انه حلق شعره وفقئت عيناه وجرى له اللي جرى أخطاء إنسان ما يقدرش ينساها زي مثلا غلطة ضيعت مستقبل واحد غلطة غيرت مجرى حياته جايز بنت مثلا مشيت مع أولاد كتار ونسيت دي لكن إذا وقعت في غلطة بحيث إنها زنت زنا فعلي وحبلت غلطة لا يمكن تنساها طول حياتها تفضل في ضميرها وتتعبها وتقلقها وجايز تلاقي إن حكاية الحمل يحتاج لإجهاض والإجهاض يبقى جريمة قتل والإجهاض يحتاج لمال والمال يحتاج لطرق والمسألة تحتاج لكذب وتبص تلاقي خطية كبرت وتعقدت ومش قادرة تنساها وتقعد في قلق شديد في أخطاء ما يقدرش الإنسان ينساها زي دي ناس يقولوا شرف البنت زي الإزازة إذا اتكسرت ما ترجعش لحالتها الطبيعية مهما اتلحمت ما ترجعش لوضعها الطبيعي في خطايا كثيرة حدثت في العهد القديم ولم تسجل في الكتاب المقدس لكن الكتاب سجل خطايا معينة لا يمكن أن تنسى زي خطية يهوذا لا يمكن أن تنسى زي إنكار بطرس لا يمكن أن ينسى زي شك تومة لا يمكن أن ينسى زي خديعة حنانيا وسفيرة لا يمكن أن ينسى زي خطية سيمون الساحر الذي أراد أن يشتري موهبة الروح القدس بدراهم مش ممكن تنسى ده لو نسيها الإنسان ربنا ما بينساهاش بتذكر في الكتاب المقدس لأنها خطايا صعبة طبعا كل الخطايا خطايا لكن في خطايا ليها شدة معينة مهما حاول الضمير أن يغطي عليها ما يقدرش مهما قدم من توبة مهما بكى بدموع مش قادر ينسى خطيتي أمامي في كل حين زي ما قال الكتاب خدوا مثل إنسان أخطأ وجاله مرض إيدز مثلا مهما عمل هينسى دي مستحيل حاجة ليها عمق إنسان أخد له شم سوريين و- ولخبطت كيانه العصبي وأدخلته في إدمان يقدر ينسى مش قادر في خطايا ما يقدرش ينساها تلميذ غش في الامتحان واتفضح قصاد الطلبة كلهم واترفد له سنتين يقدر ينسى مش قادر في أشياء لا تنسى الخطايا لا تعد وإنما توزن يعني جايب خطية واحدة وزنها ولا قد 100 خطية أخرى لا تعد وإنما توزن وفي خطايا ثقيلة الإنسان يحاول أن يتخلص منها فلا يستطيع خذوا مثلا إنسان صور اتمسكت عليه تسجيلات اتسجلت عليه يحاول يتخلص مش قادر خطية لا تنسى أول خطية لم تنسى هي خطية آدم وحواء لأنها كانت المعصية الأولى وكانت الخطية اللي صدقوا فيها الحية أكثر مما يصدقوا ربنا وربنا أراد أن هذه الخطية لا تنسى فجعل لها علامات لا تنسى قال لآدم بعرق جبينك تاكل خبزك وإن زرعت الأرض لا تعود تعطيك قوتها شوكا وحاسكا تنبت لك وقال للمرأة بالوجع تحبلين وبالوجع تلدين أولادا وأراد أن تبقى هذه الأمور لا تنسى والكنيسة وضعت قوانين علشان ما تتنسيش الحكاية دي ولو إن النساء بيحبوا يتمردوا عليها لكن ربنا جعلها من الخطايا التي لا تنسى لأننا لو نسيناها هننسى الفداء وننسى التجسد وننسى ما فعله الرب من أجلنا فمن الأفضل إنها لا تنسى خطية أولاد عالي الكاهن من الخطايا التي لم تنسى وربنا قال لا يكفر عنها بتقدمة ولا بذبيحة خطايا لا تنسى كون ان الانسان يخطئ وينسى ويخطئ وينسى بتخليه يتعود الخطية ويسلك فيها وضميره ما بيتعبوش ليه؟ لأنه بينسى ده القديس الأنبا أنطونيوس قال إن نسينا خطايانا يذكرها لنا الله وإن ذكرنا خطايانا ينساها لنا الله جايز في خطايا يخطئها الإنسان يظل تأثيرها يسري في حياته لمدة طويلة جدا تفتكروش الخطية آه، بتاخد وقتها وتعدي دي الخطايا أيضا بت- بتغرس في العقل الباطن وبتغرس في الذاكرة وممكن تكون سبب أحلام وسبب ظنون وسبب أفكار وسبب مشاعر خطايا لا تنسى الابن الضال ما كانش ليه خطايا كتيرة كان ليه خطايا كتيرة لكن انفصاله عن بيت أبيه كان هو كان الخطية الكبرى في حياته التي لم يستطع أن ينساها في خطية جائز الإنسان تكون نقطة بد في حياته ما يقدرش يتخلص منها جايز تكون نقطة تحول في حياته اتغيرت حياته تغيير كامل ليها جايز تكون نتائجها نتائج صعبة مش قادر ينساها لكن العجيب ان بعض الناس يقول ليه يا رب عملت فيا كده ليه يا رب وينسى ايه اللي هو عمله وايه اللي وصله للوضع اللي هو فيه ويجيب اللوم على غيره ويجيب اللوم على ربنا عشان يطلع نفسه بريء من العملية دي مش في انسان ساعات يتخانق خناقه مع مراته وتؤدي الى زعله وانفصال وقضايا ومحاكم ويمكن ينسى حاجات كتير لكن مش ممكن ينسى هذا اليوم اللي حصلت فيه الخناقه اللي ادت الى الانفصال ويقول انا كنت فين وعقلي كان فين وايه اللي خلاني امد ايدي وايه اللي خلاني اتخانق خطايا لا تنسى الإنسان في بعض الأوقات بيكون ناسي نفسه أثناء الخطية ولكن بعديها مش قادر ينساها مش قادر ينساها جايز ما ينساش الفترة اللي اللي اتعلم فيها الخطية فاكر كان ليا أستاذ في الجامعة وأنا طالب يعني الحكاية دي من زمان يمكن سنة 45 46 حاجة زي كده وكان صديقي جدا لابد كل أسبوع أفوت عليه وإن ما كنتش يسألني في الكلية ما جتش ليه يا فلان وكان بيشرب سجاير وبعدين في نوبة عزم عليا بسجارة فقلت له ما اقدرش ابدا قال لي معلش عشان خاطري قلت له شوف انا اعرف ان كل انسان بيشرب سجاير عايز يبطلها فليه الواحد يبتدي في حاجة يشتهي طول حياته انه يبطلها قال لي طب خلاص خلصنا فاسبوع تاني بصيت لقيته برضه بيقول لي اتفضل اشرب سيجاره ده انا تلميذي وهو اللي بيمتحني ومستقبلي في ايدي قلت له شوف انا اعرف ان كل واحد بيشرب سجاير بيدعي على اللي علمه السجاير اول مره قال لي لا ربنا يبعدني عن دعاك ومن ساعتها بطل العزايم لان عرف ان مفيش فايده دي اللي بقول عليها ان الانسان اللي بيرتكب حاجه اول مره اول مره دي اللي ما بيقدرش ينساها لان بتفضل في مخه انها جرت له تاريخ طويل مش قادر يسيبه او انسان اتعود مذاقة شيء مش قادر يتركه او انسان ابتدت عا- عادة وسيطرت عليه ومش قادر يسيبها زي انسان اتعود قمار ومش قادر يسيبه اتعود خمر ومش قادر يسيبها اتعود مخدرات ومش قادر يسيبها اتعود صحبة شريرة ومش قادر يسيبها في نقط في الحياة لا يمكن أبدا أن تنسى مهما عمل الإنسان مش ممكن ينسى خدوا مثلا راهب تزوج ده ينساها ازاي دي لأن النسيان ما ت- النسيان ما تنساهوش والناس ما ينسوش وآثارها في الحياة طول عمره يقعد طول عمره شقيان يبص لمراته ويقول خطيتي أمامي في كل حين خصوصا ان خ- في خطايا طارئه وخطايا دائمه فانسان وقع في خطيه طارئه ممكن بيتوب عنها لكن اذا وقع في حاجه دايمه لا يخرج منها ازاي في خطايا نتائجها لا حل لها يعني ملهاش حلول يقول لي التوبة مش تحل كل حاجة اه في توبة تحل في السماء لكن على الأرض مش ممكن إلا لو الواحد ترك كل شيء فعلا ولكن برضه في نتائج تظل لاصقة به طول الحياة مهما ترك الخطية في خطايا بتتعب الضمير وما يقدرش الإنسان ينساها زي خطية التجديف وزي خطايا الشك على رأي المثل يقول الشك سهل جدا انه يخش وصعب جدا انه يخرج بحيث لو الانسان دخل الشك الى قلبه او دخل الشك الى عقله يقول يا ريتني ما عرفت يا ريتني ما سمعت يا ريتني ما فكرت يا ريتني ما قريت يا ريتني ما استسلمت للفكر يا ريت يا ريت ويبقى تعبان مش قادر كل هذه الخطايا وكون انها لا تنسى دي بالنسبة ايضا للضمير الحساس الضمير الحساس اللي من حساسيته مش قادر ينسى لكن في ناس بيخطوا كل يوم خطايا ملهاش عدد وضميرهم نايم ضميرهم غايب ضميرهم مشلول مريض ما بي- مش موجود ما, بي ما بيشتغلش ما بيشتغلش لكن اذا استيقظ هذا الضمير يبص يلاقي كل ده بيتعبه يلاقي كل الحاجات دي صحيت من النوم ووقفت قصاده القديس أوغسطينوس اقترف خطايا كثيرة وما كانش دريان بروحه وأول ما ابتدى يدرى وأول ما ابتدى يستيقظ ضميره ابتدى يتعب جدا جدا جدا ما استريحش غير لما كتب خطاياه في اعتراف في كتاب أعلن على العالم كله مين يقدر يعمل كده؟ مش فاكر مفيش حد يقدر يعملها في خطايا تقف امام ضمير الانسان وتصابه تقول لي طب ما المفروض كل خطيه تتعبه اقول لك حق المفروض كل خطيه تتعبه اذا كان ضميره حساس لكن ساعات ربنا ما يكشفش للانسان كل شيء لئلا يقع في الياس والتعب والكآبه التي لا تنتهي فيكشف له قليلا قليلا لكيما الخطية تأخذ بعضا من استحقاقها من الندم من البكاء من الدموع من التعب من اللوم من لوم النفس تأخذ حظها من المطنيات من الأسوام من التوبة وبعدين يكشف له غيرها وغيرها وغيرها في خطايا بالنسبة للإنسان تكون عنصر من حياته بيدوخه في حياته كلها زي مثلا إنسان عنده خطية غرور غرور أو كبرياء بتشكل حياته كلها يعني كل خطاياه يمكن مبنية على الكبرياء والغرور وعدم توبته من خطاياه سببها برضه الغ- الغرور والكبرياء ده اتعصب الخطية اللي عنده معاملاته مع الناس سيئة بسبب الغرور والكبرياء وقوعه في خطايا سببها الغرور والكبرياء إنسان جايز يكون خطية الغضب هي والنرفزة هي اللي بتشكل حياته هي اللي بتسوء علاقاته هي اللي بتتعبه هي اللي بتفقده أصدقائه هي اللي بتهيج أعدائه هي اللي بتعمل له مشاكل لكن مع ذلك هي خطيته الكبرى ومش قادر يسيبها جايز إنسان بتتعبه خطية الأخبار يحب الأخبار بشكل لا يطاق يبحث عن الأخبار يتسمع الأخبار يقرأ الأخبار يفتش عن الأخبار يسأل عن الأخبار يكلم الناس يجري الله جرى لك يضحك غاوي أخبار غاوي أخبار وغاوي أسرار غاوي أخبار وغاوي أسرار ودي بتوقعه في مشاكل كثيرة جدا وكل ما يقابل حد يسأله ويكلمه والأهل ما بيتكلمش يبدل هديك أخبار وتديني أخبار و... أو يسأله سؤال محرج عشان يرد عليه بخبر وبعدين يتحول من باحث عن الأخبار إلى ناقل للأخبار لأن عنده كنز كبير من الأخبار موجود عنده إزاي يسيبه لوحده يوزعه فيقعد ينقل كلام وينقل أخبار وطبعا الأخبار اللي بينقلها بتجيب له أخبار أخرى وخصوصا لو وقف حد من نوعه يتبادله يقول له طب هقول لك حاجة عمرك ما سمعتها في مقابل انك تقول لي حاجة انا ما سمعتهاش وبعدين ينتقل من جامع اخبار الى ناقل اخبار الى مؤلف اخبار يستنتج اخبار ويظن انها حقيقة ويؤلفها وبعدين يبقى الناس يخافوا منه يقول لك فلان ده لما تكلمه لما تقعد معاه يبقى صم بكم لا يتحدثون لا لو قال لك حاجة قول له لا أعرف ليه؟ هينقل عنك ويقول لك فلان قال وقال وتبقى دي الخطية الكبرى في حياته ويمكن ربما يكون بريء من خطايا أخرى كثيرة لكن دي الخطية الكبرى اللي موجودة في حياته يا ريت كل إنسان يفكر إيه خطيته الكبرى إيه خطيته اللي لاصقة بيه ألصق من جلده بلحمه ايه خطيته التي يستمر فيها كل يوم وكل شهر وكل سنة وبيتوب وهي معاه وبيتناول وهي معاه ايه الخطية دي وكيف يمكن التخلص من الخطية الكبرى المسائل على الأقل عايزة نقطتين هامتين عايزة تواضع أمام ربنا وصلاة حارة لكي ينقذ وعايزة جهاد مع النفس لكي يستريح الإنسان من خطيته الكبرى وإذا قلنا يستريح من خطيته الكبرى مش معناها يتساهل مع الخطايا الأخرى إنما ينبغي أن يضع كل خطية أمام عينيه لكي ينقذه الله منها له المجد الدائم إلى الأبد